الابن والروح القدس إله واحد أمين في الحقيقة وصلنا لغاية أر- آية 34 في إنجيل يوحنا إصحاح 9 وكل اللي فاضل لنا حوالي ست آيات نكملهم الليلة بنعمة المسيح عشان بعد العيد طبعا هندخل في الإصحاح العاشر وهو موضوع باب الخراف والراعي الصالح كنا بنتكلم في المرة الماضية عن الرجل المولود أعمى وعرفنا التدرج في الإيمان أو الإيمان المتدرج الإيمان المتدرج بدأ لما جم يسألوه مين اللي فتح لك عينيك قال لهم إنسان يقال له يسوع يبقى اول آية قال انه ايه انسان بعد كده لما جم سألوه انت تقول عنه ايه قال ارى انه نبي يبقى نمرة واحد حطه في موضوع انسانية انسان وبعد كده حطه في موضوع انه نبي لكن كونك انك تنظر ليسوع انه نبي وبس ما ينفعش لان عشان تبقوا عارفين يسوع ليه عدة اسماء من حيث ارتباطه بالبشرية اسمه ابن الانسان فهو انسان ابن انسان من حيث ارتباطه بالسماء هو الله الظاهر في الجسد وبالارتباط اسمه ابن الله من حيث شخصه ناسوتيا انه انسان هو ذا الرجل وكلمة الرجل بالالف واللام يعني مش هنشوف راجل زي كده تاني مش هنشوف راجل زي كده تاني لان هو الرجل الكامل وعارفين مين اللي قال هو ذا الرجل حد يقدر يقول لي مين اللي قال لهم هو ذا الرجل بيلاطس المحكمة الرومانية العادلة اللي مشهورة بالعدل الحاكم يقول لهم هو ذا الرجل لم اجد فيه الا اؤدبه واطلقه طب لما ما فيش عله تأدبوا ليه واحد ما فيش غلطة تأدبوا عشان خاطر ايه طب اسأل نفسك في حاكم يقف يقول ما, ما لقيتش فيه غلطة وعايز أدبه وأدبه وبعد ما أدبه أطلقه هو رجل بمعنى الكلمة والكل شهد عليه حتى أعداؤه وهو كاهن وهو نبي الكاهن بيقوم بعمل ايه الوساطة او الشفاعة فهو شفيع واحد وهو نبي لانه انبأ بامور كثيرة انبأ بامور مستقبلية قريبة وانبأ بامور مستقبلية بعيدة ايه هي الامور المستقبلية القريبة وايه هي الامور المستقبلية البعيدة الامور المستقبلية القريبة اللي انبأ بيها كل اللي هيحصل له قالوا قال لهم ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم لليهود واليهود يسلمونه للامم يكفلون على وجهه ويجلدونه ويصلبونه وفي اليوم الثالث يقوم ايه ده يعني عارف اللي هيحصل عارف اللي هيحصل وبيشرح بالضبط حتى الكف على وشه عارف يكفلون على وجهه الجلد عارف عارف اللي هيحصل واحد منكم يسلمني ابن الانسان ماضي لكن ويل لذلك الانسان دي نبوات عن ايه مستقبلية قريبة مستقبلية قريبة ويل لك يا أورشليم لما بكى عليها وقال لها سوف تأتي ساعة ويحيط بك أعدائك ويس- ويذبحون و- و- و- وي- ويهدمونك وبنيك فيك وده حصل بعد المسيح بكام سنة بأربعين سنة يعني سنة سبعين ميلادية تقريبا جه تيتوس الروماني عارفين عملية تيتوس مين فيكم بيقرا التاريخ عارفين قتل قد ايه تيتوس الروماني من اليهود مليون قتل مليون من اليهود كان بيولع بيهم الشوارع كان بيعلقهم على نواصي الشوارع ويولع بيهم يقول لك عشان الدنيا ما تبقاش ظلمه بالليل قتل مليون منهم وهدمهم وبهدلهم والرب يسوع كان بيبكي عليهم صعبان عليه انهم رفضوه لانهم قالوا ليس لنا ملك الا ايه الا قيصر وتيتوس الروماني ده بعد ما هد اورشليم بقى ايه ها بقى قيصر بقى قيصر بعد ما هد اورشليم بثلاث سنين مات القيصر واختاروه انه يبقى هو ايه القيصر انت عايزين مين عايزين قي... هادي قيصر اللي هيهدها على اللي فيها دي اسمها النبوات ايه القريبة في نبوات بعيدة نبوات اخر الايام ودي موجودة في الكتاب المقدس ومش موضوعنا تقراها في متى 24 وتقراها في لوقا 21 وحروب واخبار حروب و- وزلازل ومجاعات واوبئه ونجوم السماوات تتساقط ولاجل كثره الاثم تبرد محبه الكثيرين وللاسف احنا نصيبنا جه في اخر الايام في الايام دي اللي بيتكلم عنها واتكلم بالروح القدس فهو نبي انبأ فلما جم بيسألوا الراجل قال لهم انه نبي كان انسان بقى نبي لكن كنت انه نبي هم ما احتملوش كمان ان يحطوه في مصاف ايه الانبياء فاخرجوا الراجل ايه خارجا قالوا له انت جاي تعلمنا وانت بجملتك ولدت بالخطية فوقفنا عند الآية بتاعت فسمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجدوه مين اللي وجده يسوع مش ال- مش المولود اعمى وجد يسوع يسوع وجده اوعى في يوم من الايام تفتكر انك انت اللي دورت على ربنا لا هو اللي دور عليك وهو اللي جابك حتى في الكنيسة هنا هو حط دوافع تزقك هو حط دوافع تزقك قريت لأحد الآباء القديسين مقال في البداية استغربت لكن بعد كده صدقت كلامه وآمنت بيه فبيقول الصلاة هي دعوة واستجابة دعوة من الله واستجابة من الإنسان مع ان انا كنت افتكر ان الصلاة عبارة عن دعوة من الانسان واستجابة من مين من ربنا قال لك لا الصلاة هي دعوة من الله الله اللي بيدعوك يقول لك تعالى صلي الروح القدس يزقك يقول لك تعالى صلي تعالى حكي معايا تعالى كلمني وضميرك يقف يقول لك قوم صلي ودي كلها دوافع بيدفع بها ربنا فلما انت بتقوم تصلي يبقى استجبت لايه للدعوه استجبت للدعوة يكفي ان اطمن حضراتكم كلكم رجال وسيدات كبار وصغار واقول لكم لغاية النهاردة يسوع بيقول لكل اللي قاعدين قدامي وكل اللي بيسمعوني دلوقتي بيقول لهم لستم انتم اخترتموني بل انا اللي اخترتكم لو مش عايزك ما كانش اختارك يا اللي بتقول ربنا سايبني يا اللي بتقول ربنا ما سألش فيا يا اللي بتقول طب وليه ليه مش شايفه اصلك انت في امور متمسك بيها فما يقدرش يجيلك الا اذا تخليت عنها هو خرج خارج المجمع وبولس الرسول بيطلب مننا ان احنا نخرج اليه حاملين عاره نخرج اليه حاملين عاره نطلع حاملين عاره ايوه يا احبائي نخرج اليه حاملين عاره يبقى اذا هنا يا احبائي لما احنا نيجي نقف ونطلع له تطلع منين اطلع من الامور اللي مسيطر عليك اطلع من العادات والتقاليد اللي مأيداك اطلع من كل امور بتعيقك عنه اطلع منها هتلاقي يسوع جالك على طول وقال له هتؤمن بابن الله ما هدي الدرجة رقم ثلاثة ودي اللي هي بنسميها التوب يعني اعلى حاجة من يؤمن بالابن له حياة ومن لا يؤمن بالابن ليس له حياة بل يمكث عليه غضب الله يا احبائي في نقطتين مهمين والشيطان يحاربهم بكل قوة الشيطان يحارب النقطتين دول بكل قوة لان النقطتين دول لو قبلتهم تخلص النقطة الاولى ان المسيح ابن الله يقول لك مش ممكن الله يكون له ابن والنقطة الثانية ان اتصلب ومات وفداك مش ممكن يكون اتصلب الشيطان يقول لك امدح في المسيح زي ما انت عايز طلع السماء الثالثة ولا السبعة قول فيه اللي انت عايزه اللي عايز تقوله قوله انا موافق طب وانا لما امدح في المسيح من هنا للصبح وارفض النقطتين دول يبقى رفضت ايه رفضت الخلاص هو الموضوع موضوع مديح الموضوع موضوع قبول عشان كده مهم جدا مهم جدا في حياتنا النقطة دي هتؤمن بابن الله طبعا الراجل لسه ما, ما, ما درسش الحتة دي ولا يعرفها اجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به ما هو غرقان غرقان ما في الهيكل طردوه واتكالوا على موسى راح منه اوصلوا فين ابن الله ده ده الكتاب المقدس في العهد القديم بيقول لك ما اسمه وبقى اسم ابنه ان عرفت اسمه ايه ابن الله ده اسمه ايه لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا ما هو ده اللي درسوه اتؤمن بابن الله قال له من هو يا سيد لأؤمن بيه شوف الكلام ماشي ازاي شوف الرب يسوع يقول له ايه هو بيقول مين هو عشان اؤمن بيه فقال يسوع قد رأيت ده نمرة واحد قد رأيت انت شفته والذي يتكلم معك هو هو لو رجعت للنص الانجليزي بلاش اليوناني عارف كلمة هو هو كاتبينها ايه في النص الانجليزي God is God الله هو الله خلي بالك هو هو طب ليه ما قالوش انا ليه ما قالوش انا ده سؤال عشان ما يصرفش عليه عشان ما يصرفش عليه هو بيعرض له اللي بيتكلم معاك هو وهنا مين اللي بيتكلم في سؤال اصل عايز يشده ليه واحد يقول ليه المسيح ما قالوش انا اللي بكلمك لو المسيح قال انا اللي بكلمك يبقى اللي شده مين المسيح ودي مش شغلة المسيح امال دي شغلة مين شغلة الاب وشغلة الروح القدس الاب يشد للمسيح والروح القدس يفتح امام عينيه فاللي كان بيتكلم في المسيح الاب والروح القدس وبيقول له اللي بيتكلم معاك هو هو الاب اه ليه والروح بعيد لما قال للتلاميذ وانتم ماذا تقولون فقال له سمعان انت المسيح ابن الله الحي قال له طوباك يا سمعان ها لحما ودما لم يعلن لك ذلك يعني دي مش منك لا من لحمك طب امال مين اللي اعلن اب الذي في السماوات طب والاب انا ما شفتوش ما هو من رآني فقد رأى الاب انا والاب واحد انا في الاب والاب فيا عرفتوا بقى بيتكلم يبقى ما دام اللي بيتكلم بيقول له اللي بيكلمك ده يبقى واحد تاني بيتكلم واحد غير اقنوم ابن الله لان الاقانيم تختلف في العمل لكن تتحد فيه في الجوهر هي جوهر واحد عشان تبقوا عارفين زي انت لما بتحل المسألة بتحلها بايه بعقلك العقل هو اللي بيحلها وذاتك ذاتي موجودة وروحك روحك موجودة انت ثلاثة لا انا واحد طب ذاتك هي عقلك لا وعقلك وذاتك هما روحك لا الذات حاجة اللي هي الانا والعقل حاجة والروح حاجة تانية روحي ما هياش عقل وذاتي ما هياش لا عقل ولا روح هما ثلاث خصائص لكن موجودة فيه في كائن واحد انا مش ثلاثة انا واحد ثلاث صفات ذاتية في واحد ما اقدرش اقول ان المسألة دي حلتها بروحي ينفع لا الروح ما بتحلش المسألة اللي بيحل المسألة ايه عقل ما بديش اروح مكان واقول له يا فلان انا جيت لك بعقلي اقول له انا جيت لك بايه بذاتي انا بذاتي بنفسي جيت لك بذاتي بنفسي جيت لك يبقى هنا لما بنيجي نعلن اللي بيتكلم هنا وعلى رأي احدهم لما قال كلمة هو هو دي اتقالت مرتين يعني الاب بيقول هو والروح القدس بيقول ايه بيقول هو فالآب شهد له والروح القدس شهد له ومين اللي بيتكلم معاه الابن الذي يتكلم معك فتكلم الآب والروح في الابن لذيذة جدا الروح القدس لما بيجي أدب عالي لغة عالية جدا حتى في الترجمة لأي لغة من لغات العالم قال له يسوع قد رأيته شفته مش لسه هتشوفه وقد رأيت دي لغة الماضي وانا عايز اقول لك حاجة الواحد يقول لك ايه انا اتعرفت على ربنا السنة دي في الواقع انت لما بتتعرف على ربنا وتقبله في حياتك لما ترجع بإيمانك تبص تلاقي انه كان واقف معاك منين من اول عمرك تقول لها انا شفته بس ما خدتش ايه بالي كنت بفتكر اللي بيحصل معاي ده عن طريق الصدفة لكن أتاري هو اللي كان بيخطط قد رأيته اللي بيتكلم معاك هو قد رأيته يعني لما نيجي نقول لشاول الطرطوسي شفت ربنا امتى يقول له شفته لما ظهر لك ايه في الطريق وقال لي شاول شاول لماذا تطهرني قال له لا انت شفته قبل كده فاكر لما كانوا بيرجموا الصفانوس خلوا بالكم فاكر لما كانوا بيرجموا الصفانوس هو مين اللي كتب سفر اعمال الرسل مش لوقا ولوقا ده صاحب مين صاحب بولس يعني لوقا لهم يعني يقول لهم ايه يقول له تستاهل ادوا له تاني اضربوه كسر دماغه ما تخلوش منه ولا حته انت شفته وبعد ما حطم وقبل ان يبقى مسؤول عن دم اول شهيد في المسيحية اول شهيد في المسيحية يكون مسؤول عن دمه هو شاول الطرطوس ورايح ينفس همومه في السكة وفي الطريق ويجيب المسيحيين قال له شاول شاول لماذا تضطهدني ايه بتضطهدني قال انا لسه شايفك دلوقتي قال له لا انت شفتني انت رايتني من زمان شفتني في الشريعة وشفتني في الناموس وشفتني في امور كتيرة بس انت ما خدتش بالك عشان كده يقول لك قام شاول ايه اعمى ولما صلوا عليه يقول لك ايه سقطت قشور يا ريت القشور تسقط من عينينا دلوقتي ونشوف ازاي ربنا وقف معانا في طيلة حياتنا يا احبائي وقف معانا طيلة حياتنا الذي يتكلم معاك هو هو انت شفته عارفين فقال اؤمن يا سيد وسجد له ياه انا عايز اسال سؤال الراجل ده سجد ليه طب اؤمن يا سيد مين اللي علمك السجود السجود ما يتعلمش السجود يحصل لما النعمة تمتلك الإنسان أول ما تتملي بالروح القدس تلاقي نفسك رحت ساجد عند أقدامه أول ما تتملي بالروح القدس الركب الساجدة الحياة الملتهبة مع العلم اليهود ما يسجدوش لحد غير لمين لربنا للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد طب ازاي المسيح يقبل يسجدوا له ده لو مش هو الله يبقى ما يصلحش لا يكون نبي ولا يكون انسان الا انه يكون كافر صح ولا لا لان بياخد موقع ربنا لان السجود وحده لمين لله لكن يقول لك سجد له وقبل السجود بطرس لما دخل بيت كرنيليوس كرنيليوس عمل ايه سجد قال له ايه قال له قوم انا انسان مثلك اسجد لربنا ما تسجدش ليا انا انسان زي زيك طب ويوحنا في سفر الرؤيا لما الملاك شرح له فاول ما عجبه الكلام سجد لمين للملاك فقال له قوم انا عبد معك اسجد لله الملاك رفض السجود والإنسان رفض السجود لكن يسوع قبل السجود بل الروح القدس قال عن يسوع أنه ستسجد له كل ركبة منا في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ويجوا يشهد يهوى دلوقتي يقولوا ما هوش ابن الله ولا هو الله طب يا ناس والمهم تشهد يهوى تقول له تؤمن بالإنجيل يقول لك أؤمن دي كلمة كلمة طب ازاي يقبل الله ان يسجدوا له ده بيقول في سفر اشعياء انا الله مجدي لا اعطيه لاخر ممكن ادي مجد لاخر طب ما هو ده ليسوع اذا كان يسوع مش هو الله يبقى ده لايه لاخر ده يا احبائي لو يسوع مش هو الله صدقوني في الكلام اللي قاله لو يسوع ده مش هو الله يبقى الشيطان افضل منه حاسس لان ده بيقول انا والاب يا ريت حتى قال الاب وانا الاب وانا واحد لا انا والاب واحد من رآني فقد رأى الاب فاما ان يكون هو الله واما انه لا يكون بالمرة عشان كده لازم نبقى عارفين النقطة دي فقال يسوع اه اللي سجد قد خلاص طب واللي ما سجدش لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين يبصروا لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون أنا جاي عشان أفتح عينين العميان لكن المفتحين هيعموا ليه يا رب اصل محدش يقدر يشوفني بعينه المجردة عشان كده اقف قدام ربنا وقول له يا رب انا اعمى انا اعمى البصيرة افتح عيني عليك انت لو فتحت يا رب عيني عليك مجد العالم كله ده هيضيع اللي انا بجري وراه لما هشوف مجدك هبص للدنيا ان هخلصه هبص لها انها كوم زبالة هبص لها انها ما تسواش هبص لها بهذه الصورة يا احبائي لدينونة اتيت الى العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون مش دي نفس الكلمة اللي قالتها امبارح مريم العذراء اشبع الجياع طعاما وصرف الاغنياء فارغين شعب اليهود طول عمرهم منتظرين مين المسيح طب والامم منتظرين مين ولا حد امسك الامم ونقول لهم تعرفوا حاجه اسمها مسيح يقول لك ولا سمعنا عنه لو جينا لاجدادنا بتوع المصريين هنا الفراعنه تعرفوا حاجه اسمها المسيح يقول لك احنا نعرف رع نعرف ازيس نعرف ازريس نعرف حورس نعرف ست نعرف كل الالهه بتاعتنا دي الالهه اللي نقدر نعرفها طيب ما تعرفوش ان في حاجة اسمها المسيح ولا المسيح ولا سمعنا امال مين اللي منتظرينه مين المفتحين ويعرفوا ان في مسيح جاي اليهود مفتحين قوي مفتحين قوي ده انا اقول لكم على حاجة تضحكوا عليها حصلت قريب ايام رابين لما جم يدوا الفلسطينيين بيت لحم انتوا عارفين ان الفلسطينيين خدوا ايه قرية بيت لحم ده تبع فلسطين لانها فلسطينية فجم المتدينين المتشددين قالوا ازاي ازاي تدوا بيت لحم وفي نبوة بتقول وانت يا بيت لحم لست الصغرى لانه منك يخرج مدبر يرعى شعب. يعني القائد اللي هيقود العالم كله المسيح هيطلع من بيت لحم ازاي تدوا للفلسطينيين فاحدهم رد عليهم وقال لهم ايه اذا كان اللي هيقود اسرائيل هيخرج من بيت لحم مش هيقدر يسيطر على بيت لحم ويخرج منها نديها للفلسطينيين عشان اول ما يطلع يقضي على الفلسطينيين هم منتظرينه لغايه دلوقتي ان يجي منها يد الخساره يد الخساره يا احبائي واول ما هيرودس بعت لهم اين يولد المسيح قالوا له فين في بيت لحم مظبوط كلام مظبوط يجيبوا الايه ناس مفتحين حافظين النبوات عارفينها لكن جه المسيح عمي ورفضوه واحنا العميان قبلناه نفس الآية اللي قال يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وبني الملكوت يطرحون خارجا نفس الآية اللي بتقول أولين يصير آخرين آخرين أولين أنا خايف يا أحبائي تحصل معنا برضه في آخر الأيام بشوفها بشوف بيجوا من الحظائر الخارجية بإيمان يفرح وأولاد الكنيسة بيبيعوا إيمانهم بأسفه الأمور يد الخسارة أولاد المعمودية يسيبوا المسيح والبعيد يجي للمسيح ويشوف الأمرين ويقبلوا عشان يجي للمسيح تقابلت مع احدهم قال لي بالحرف الواحد كل ما ببص لكم بقول يا بختيكم في بقكم معلقه ذهب ما انتوش دريانين بيها في بقكم معلقه ذهب ما انتوش دريانين بيها صح صح لان فعلا زي ما قال صاحب المثل ان الصحه تاج على راس ايه الاصحاء بس ما يشوفوش غير مين المريض تعالى للي صحته زي البومب تلاقيه بيشتكي زهقان وطهقان والدنيا مقفله في وشي و و و و هات واحد مريض يقول لي يا اخي ده انا اكلهاني بملح ورجع لي صحتي ارميني في الشارع ورجع لي صحتي انت مش دريان باللي انت فيه هي النعمه دي اللي انت مش دريان بيها انت في نعمه هنا ويزقوا فيك تعالى تناول تعالى لربنا تعالى خد جسد الرب ودمه تعالى صلي يا خسارة وزي ما يكون ان لو جه هيخسر وزي ما يكون ان هو كده يعني مش عايزها خلاص بي بيخصموني ليه لما اكون عايز اجب اجب لوحدي يا اخي صارت نط انت مضايقني كل شويه تقول لي تعالى الكنيسه تعالى الكنيسه ما انا لما احب اجي اجي خلاص براحتك الرب يسوع الليلادي بيقول لدينونة أتيت لكي يبصر الذين لا يبصرون والذين يبصرون ويعمى الذين يبصرون طبعا مين اللي كان موجود وهو بيقول كده الفريسيين عشان كده بيقول فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين قالوا له أعلنا نحن أيضا عميان انت تقصدنا احنا انت بتلقح كلام علينا احنا عميان احنا اللي حافظين الكتاب كلمة كلمة انت تقول علينا عميان قال لهم يا ريت يا ريت ما هو ربنا مرة يقول يا ريت يا ريت يا ريتك كنت بارد ولا ساخن ما هو لو بارد امد ايدي واحاول اسخن فيك ولو ساخن احتفظ بقوتك لكن فاتر عندك الميوعة فاني مزمع ان اتقيأك يا حلو يا مر هات مية وحط فيها ملح واسقيها لوحد ما تعملوش حاجة هات مية وحط فيها سكر واسقيها لوحد لكن هات مية وحط فيها ملح وسكر واسقيها له يردع هتقيأك من فم لما واحد بعد عنكم ياخد نوع من السموم ولا حاجة ويحب يخلوا معدته ترجعها كوباية مية معلقة ملح ومعلقة سكر ودوبها واسقيها له على طول يروح جايب كل اللي في بطنه اسمها عملية ايه غسيل معدة بنعمل له غسيل معدة يرجع كل اللي في بطنه اللي هو يعرض بين الفرقتين ليه صفة الدين لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوته ما هدول الفريسيين وما أكثرهم الآن يا أحبائي ما أكثرهم في آخر الأيام يكون الناس بلا حنو بلا محبة بلا بلا بلا سالبين للوالدين غير طائعين خائنين طب ما الحكاية دي في كل الناس من زمان لا بس في الزمن بتاعنا كل ده موجود فيهم لكن لابسين عباية من بره اسمها صورة التقوى صورة التقوى لهم صورة التقوى ياما ناس بتستخبى ورا الدين وياما ناس بتستخبى ورا التدين ويقول لك اصل انا بتاع كنيسه واصل انا بتاع ربنا الموضوع مش كلامك اللي يقول تصرفاتك هي اللي تقول تصرفاتك هي اللي تقول لكي يبصر الذين يبصرون لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون قالوا له انت بتقول علينا عميان قال لهم لو كنتم عميان ما كانتش اتحسبت لكم خطية اه خلوا بالكم من الحتة دي لو كنتم عميان ما كانتش اتحسبت لكم خطية ولكن تقولون اننا نبصر فخطيتكم باقي تعال نروح لملاك كنيسة لاودوكية اخر كنيسة في الكنائس السبعة في سفر الرؤيا وانا قلت بعد قبل كده كلمة ليقو يعني ليقوس ليقوس يعني شعب اسمع ابونا وهو بيقول بك ليقو صغار ليقوس يعني شعب ليقو يعني شعب وديكيا يعني مرتد فكنيسة لأودوكية يعني الشعب ايه المرتد ودي اخر كنيسة في الكنائس السبعة والمسيح مش هيجي الا بعد زمن ايه الارتداد لانه لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا ويستعلن انسان الخطية خلي بالك يستعلن يظهر علني عشان كده يا احبائي في كنيسة لأودوكية بيقول ايه الملاك بتاع الكنيسة الخادم بتاع الكنيسة بيقول ايه بيقول انا غني وقد استغنيت شوف بيقول ايه انا غني وقد استغنيت وربنا يقول له ايه ها الايه اللي بعديها انك بتقول انا غني وقد استغنيت وانت السقي والعريان والاعمى والبائس والفقير انت بتقول انا غني وانت وقد استغنيت وانت فيك دول كلهم شقي لان الغنى بتاع العالم بيولد ايه الشفاع صاحب المليون عبد للمليون وصاحب العشرة مليون عبد للعشرة مليون من قال لك اللي الغنى بيدي راحة ده انا كنت من حوالي عشرين سنة كده رحت انا واتنين تلاتة منا واحد مليونير معانا رحنا نزور دير الانبا صموئيل واحنا بايتين هناك دخلونا اوضه وبايتين على السراير وبعدين واحنا نايمين الراجل المليونير نايم في السرير اللي جنبي وبعدين في نص الليل لقيته بيصرخ صرخات اه اه اه اه صرخات انا اتفزعت قمت فلان فلان فلان صحيت فقام رسم السرير بقول له مالك قال لي حلمت ان العماره بتاعتي اللي في حدايق حلوان اتحرقت قلت له الحمد لله انا ما عنديش شقه اسكن فيها لغايه دلوقتي لو اتحرق العالم كله لا هحلم ولا هيجيني حاجه من ده كله ولا هيجيني خوف هي حته الجلابيه بتاعتي احطها على كتفي واطلع بات في الشارع وفي اي حته مين قال لك ان الغنى بيدي راحه مين قال قال له بتقول انا غني وقد استغنيت وانت الشقي والاعمى والعريان والفقير والبائس اسير عليك اشتري منه كحل عشان تكحل عينيك الكحل زمان كانوا بيستخدموه ايه كعلاج زي القطره لو عينك افتح بصرك اسال نفسك دلوقتي اذا كنت مفتح اسال نفسك رصيدك كام في السنه مش في البنك عمرك كله كم ساعه قضيتها مع ربنا إن كان عمرك خمسين سنة أنا خايف لو جمعت كل اللي قضيتهم مع ربنا تلاقوهم ما كملوش أسبوعين ثلاثة تقول ده أنا لسه عندي تخلف في النمو خمسين سنة لكن عمري ما يجيش أسبوعين ثلاثة قد إيه قضيت مع ربنا؟ قد إيه قدمت لربنا؟ ده السؤال اللي تسأله نفسك لما هتطلع الروح من الجسد انه بدلة هتقابل بيها الله انه توب هتقابله بيه وهتفتكر انك هتسحب من الدولاب بتاعك وتلبس اوعى تفكر الراجل الغني كانت الثلاجة بتاعته مليانة على الاخر وكان لما يشوف لعازر كان يقرف لما راح هناك يقول له ابعت لعازر يبل طرف صباعه ماء طب وتقبل تاخد من بق العازر على لسانك يا ريت مش ده اللي كنت بتقرب منه فين الميه وفين الخمور اللي كنت بتشربها وفين التنعم اللي كنت بتنعمه كنت اعمى مش دريان اتاري انا اعمى وفقير وعريان فتح عينيك وان ما فتحتش عينيك ولكن الآن يعني لغاية دلوقتي تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية يبقى احنا نيجي لربنا نقول له يا رب احنا جايين لك من كل قلوبنا بنقول لك ان احنا عميان فتح عينينا على شخصك اشبعنا بيك نورنا بيك جوعنا ليك عشان نبقى كل حياتنا ليك والمرة الجاية نحب الرب عشنا نتقابل مع الراعي الصالح اللي يقدر يقود مسيرة النور في حياتنا له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين طب كم سؤال طبعا عشان التنظيف والتوضيب والتجهيز للعيد اللي قاعدين النهاردة مستريحين كده والدنيا هادية وكويسة كل سنة وانتم طيبين في سؤال بيقول لماذا تختلف ارقام المزامير في الإن... في, في الكتاب المقدس عنها في الإزدية صاحب السؤال يقول لي في الانجيل خلوا بالكم الانجيل اللي هم ايه الاربع بشاير بس متى ومرقس ولوقا ويوحنا دول اسمهم ايه الانجيل لكن لما يجي يسال سؤال مثلا يقول لماذا أصلي لماذا تختلف المزامير في الكتاب المقدس في الكتاب المقدس لو كان في سؤال في العهد الجديد يقول لك في العهد الجديد في العهد القديم في العهد القديم ما عرفتش في العهد القديم او الجديد يبقى يقول الكتاب ايه المقدس آه تقسيم المزامير كانوا مقسمينهم بني اسرائيل ما قبل السبي حاجة وما بعد السبي ايه حاجة تانية فالمزامير دي عبارة عن ترانيم ففيه مزمور قسموه نصين اللي هو المزمور بتاع 42 كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله المزمور ده تلاقوه في الكتاب المقدس نصين النص الأولاني سموه مزمور 42 والنص الثاني سموه إيه 43 يبقى المزمور اللي بعده يجي كام 44 في الأزبية المزمور اللي بعده يجي كام 43 لأن المزمورين يعتبروا إيه مزمور واحد فاتقسم قسموا واللي قسموه قسموه عشان يردد نصه في يوم ونصه في يوم ايه تاني بالنسبة للطقس بتاع اليهود ادي سبب ايه الانقسامات لكن هو الموضوع ان حتى الاصحاحات والايات من وضع بشري يعني الرسالة لما اتكتبت خلوا بالكم لما متى كتب الانجيل الانجيل بتاعه ما كتبوش 28 اصحاح وما كتبوا ايه كتبوا اصحاح واحد كله كله اتكتب ايه من الفه لياءه بس احنا عشان نوصل لآية معينة فابتدينا نقسمه لإصحاحات يعني الفصول نسميها اصحاح والجملة نسميها ايه آية فقسمناه لإصحاحات وقسمناه لآيات أو لإيه لجمل علشان نقدر نوصل للحتة اللي احنا عارفينها كلها يعني لو مفيش آيات ولا إصحاحات واروح اقول لك آية في انجيل متى تقول لي دي في كام فين اقول لك اقرا 28 ولا 30 صفحة عشان تطلع ايه الجملة دي لكن لما اقول لك في الاصحاح الفلاني في الاية الفلانية بسرعة تقلب ايه تطلعه ادي التقسيم ايه اللي اتوضع ادي التقسيم اللي اتوضع واحد بيسأل سؤال في حبقوق 2 9 و11 فبيقول ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كف الشر يعني بيقول اصل فيه ناس بتسعى الى تعظم المعيشة فبيكسب بيته بس بيكسبه ايه كسبا شريرا اصل دايما المكاسب الشريرة اكتر بكتير من المكاسب الخيرة لما تمشي بامانة وضمير هتمشي تاتا تاتا لكن لما هتمشي من غير ضمير هتقفز عشان كده تقول فلان اتنين تجار بدأوا مع بعض واحد مشي بامانة عايش عيشة الكفاف والثاني تبص تلاقيه من مشروع لمشروع لمشروع ايه ده ايه المكاسب دي جت منين مكاسب شرير لان طبيعي الشيطان بيحب يحلي البضاعة بتاعته وهو تاجر تاجر ناصح جدا تاجر ناصح جدا فيخليك تمشي في الطرق الشريرة وفي الطرق الشريرة مكاسب الطرق الشريرة مكاسب تصور يا احبائي لما تاجر مثلا يفتح له بقالة عشان يبقى بقال تفتكر اخر السنة يكسب له كام اربع خمس تلاف جنيه تاجر المخدرات في نقلة واحدة في يوم يكسب له نص مليون في نقلة واحدة كسب نص مليون يعني ما خدش حاجة يعني اللي خده في نص مليون الثاني يجيبه في عمره ايه في عمره كله فبيقول اوعى تفتكر ان الحاجة دي ما هو بيبني بيته ليه ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عشه فين في العلو بس عايز يبقى فوق مش عاجبه انه يعيش تحت مش مستريح لانه يبقى انسان عادي عايز يبقى مرموق بيته احسن بيت عربيته احسن عربية ممتلكاته احسن ممتلكات شخصيته زهرة اسمه رنان فبيقول يا ويل اللي بيكسب بيته كسبا شريرا ليجعل بيته في العلو لينجو من كف الشر يعني ايه لينجو من كف اصل لما تيجي تساله يقول لك ايه انا بعمل كده ليه عشان اامن مستقبل اولادي لما تيجي تساله يقول لك ولما يقعد مع اولادي يا اولادي انا عملت كده عشان مصلحتكم مش عايزكم تتذلوا الذل اللي انا اتذليته كسرت القوانين ومشيت عشان اجيب لكم واكونكم ومين قال لك ان التكوين بالفلوس ان كنت عايز تنجي اولادك من كف الشر ورثهم المسيح ورثهم الايمان صدقني لو انت ورثت المسيح لابنك وسبته ما معهوش ولا مليم مش هيعوز كنت فتى والان شخص لم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذريه تلتمس له خبز لكن اللي هتجيبه لاولادك ب- بالشر ده اللي هيضيع بكره ايه اولادك وهيكون سبب ضياعهم وسبب ايه بهدلتهم ادي معنى كلمه ويل للمكسب بنيه بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كف الشرير الايه الثانيه ويل للباني مدينه بالدماء والمؤسس قريه بالاسم مين اللي بيبني مدينه بالدماء الحكومات اقروا التاريخ اي امبراطوريه بتقوم بتقوم على ايه على الدم على الدم شوف ال- بابل الامبراطورية البابلية سيطرت على العالم بسفك الدماء انهوا ثورة تقوم من غير سفك دم انهوا انقلاب يقوم من غير سفك دم فبيقول يا ويل اللي يبني مدينة بالدماء الدول اللي بتتبني بالدم يا ويلها زي ما قامت هتسقط وكم من ممالك ارتفعت وسقطت راحت فين الامبراطورية الفرعونية رؤساء العالم راحت فين بابل اللي سيطرت على العالم كله راحت فين فارس ومادي اللي هي ايران اللي سيطرت على العالم راحت فين الدولة اليونانية بتاعت اسكندر الاكبر راحت فين الدولة الرومانية اللي سيطرت على العالم لما جه المسيح راحت فين الاتحاد السوفيتي اللي كان مسيطر على العالم وقريب هتسقط امريكا قريب جدا هتسقط وتقوم مملكة وترجع مملكة وتقوم دي وتسقط دي ليه لان كل الممالك دي مؤسسة على ايه على الدم ويل للباني مدينة بالدماء واذا كانت مدينة مبنية بالدم يبقى سيبك منها ودور على مدينة غيرها في مدينة واحدة بس اتبنت بايه بالدم بس بدم الملك مش بدم الشعب الوحيد اللي عشان يبني مدينته بناها بدم هو كل اللي بيبنوا مدن بيبنوها بدم الناس لكن هو بنى مدينته بدم نفسه شوفوا في دمه فاكرين بطرس لما مسك السيف وضرب ودن عبد رئيس الكهنة قال له مش طريقنا مش طريقنا يا بطرس مش هي دي طريقنا وما سابوش لمس ودنه وشفاها لمس ودنه وشفاها ليه